بسم الله الرحمن الرحيم أخطاؤنا في الحج والعمرة أخطاؤنا في الحج والعمرة الحاج أبو إبراهيم راحت في لابسة طرحة بيضة وجلابية بيضة وشبشب أبيض وجويندا أبيض وليلتها بيضة إيه يا حاج؟ راح أحج أنا لازم ألبس مين قال؟ وأفطر الثياب عند الخروج أن تخرج بحجابها ويا حبذا لو كان لونه إيه؟ أسود أخطاؤنا في الحج من والعمرة أخطائنا عند لباس الإحرام اعتقاد ملايين الحجاج أن للإحرام ركعتين سنة أخطاؤنا في الحج ده ما والعمرة شاء الله بقى في ناس بقى تخان تبذى بطيخه قدامه الواحد قاعد غطي البطيخ كل يقابله احلاس غطي البطيخ استر يا عم الحاج الصوره لو كشفت يبقى الطواف باطل والصلاه باطله أخطاؤنا في الحج والعمرة هو الحد طالع من القاهره شوف لي كتفه اليمين فتلعب حديد يا باشا الكلام ده عند الكعبه يا حاج أخطاؤنا في الحج والعمرة الحاج بقى عباس ابو دومه رايح يحيى يلا يا جدع وزمر و20 عربيه بيب بيب بيب ويعطلوا المواصلات واعلام بيضاء ما شاء الله هيفتح القدس ده ايه ده صلاح الدين ده بنجار طخ طخ ده عشان الحاج يا اخويا روح اضرب بيها اليهود في فلسطين عامل لي راجل تضرب في الهواء بس أخطاؤنا في الحج والعمرة الدعاء عند الطواف بصوت جماعي انا شفت ناس واحد طيب كده عمال يدعو بقى وهم وراه يا رب يرزقنا الجنه وبعدين ايه ده أخطاؤنا في الحج والعمرة ماشية بظهرها واحدة سواس تعلق احترس السيارة ترجع إلى الخلف ماشية بظهرك ليه يا حاج؟ ليه؟ هات حرام ادي ظهر لجمع النبي ادي ظهر للكعبة حرام عليك حرام قوي أخطاؤنا في الحج والعمرة بعضهم دي كارثة يجهل قيمة الوقوف بعرفة خطأ.
عرفة ده أنا عايزك تقف على الجبل عايز بكاء عايز دعاء عايز تضرع عايز إنك تفتكر الآخرة أخطاؤنا في الحج ده والعمرة بعضهم مع الأسف على عرفة يشرب سجاير يا راجل يا طيب على عرفة الأماكن التي تسكب فيها العبرات وتستنزل فيها الرحمات بتسبرس وبعضهم بيشرب جوزة على عرفة وفمنا والله أخطاؤنا في الحج والعمرة وبيصوروا على عرفة صح صورة عشان الحج فلان. على عرفة راح استوديو استوديو عرفة أخطاؤنا في الحج والعمرة محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة في موضوع من موضوعات فريضة الحج وهذا الموضوع تحت عنوان أخطاؤنا في الحج والعمرة أخطاؤنا في الحج والعمرة تعلمنا من العلماء ومن المشايخ أن العمل المتقبل عند الله عز وجل هو الذي يتوافر فيه شروط ثلاثة الشرط الأول أن يصدر من موحد لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك الشرط الثاني الإخلاص لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الشرط الثالث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عمل تؤديه على غير سنة النبي تيقن أنه باطل أنه مردود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو عليه رد اتباع صلوا كما رأيتموني أصلي وفي فريضة الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلو أديت المناسك على غير السنة ضاع الحج وذهب الثواب وضاع الجهد والمكابدة والسفر هباء إن القيام بفريضة الحج في هذا الزمن صار أمرا صعبا جدا لا سيما بالنسبة لعامة الناس في شعب مصر على الأقل سينفق من الجنيهات عشرة آلاف مش كده وكم واحد فينا يملك عشرة آلاف اللهم اغننا من الفقر واقف عنا برحمتك الدين اللهم آمين أمر مكلف مجهد صحيح ليس الحج رحلة للسياحة وليس الحج موسم للتجارة بل هو رحلة فيها جهد ومكابدة ومفارقة وطن وإنفاق مال كثير كل هذا طمعا في رضا الله كل هذا طمعا في تكفير الذنب كل هذا طمعا في الجنة إن الملايين من المسلمين في هذا البلد يتمنون أداء فريضة الحج والملايين من المسلمين في هذا البلد يعيشون ويت... ويموتون ولا يستطيعون تحقيق هذه الأمنية فيا هذا يا من يسر لك الله عز وجل وأذن لك أن تنطلق إلى بلده الحرام لزيارة بيته الحرام احرص على هذا الدرس وأنصت جيدا حتى لا تذهب وترجع بخفي حلي الدروس دي علشان تتعلم ازاي تحج زي النبي محمد علشان تضمن القبول وليس للحج المبرور ثوابا إلا الجنة اللهم ارزقنا حجا وعمرة اللهم ارزقنا حجا وعمرة اللهم ارزقنا حجا وعمرة وارزقنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب اللهم آمين أخطاؤنا في الحج ما هي أولا أخطاء ترتكب قبل أداء فريضة الحج أهم خطأ يقع فيه المسلمين قبل أداء فريضة الحج هو عدم تعلم أداء المناسك أنت رايح تحج مش كان يجب عليك قبل السفر على الأقل بشهر أن تجمع الكتب التي تعلم المناسك وأن تسأل أهل الذكر كيف تؤدي المناسك صدقني ملايين يحجون ولا يعرفون كبير ولا صغير عن أداء المناسك والدليل على هذا هذا الزخم من الأسئلة الكثيرة التي نسأل فيها بعد أن يعودوا من هناك يا عم الشيخ أنا عملت كذا وكذا صح ولا غلط هناك يا عم الشيخ أنا فعلت كذا وكذا طب ليه ليه أخطأ يقول رأيتهم يقولون فقلت يفعلون ففعلت اتعلم لازم كل من خرج لأداء فريضة الحج فرض عين عليه أن يتعلم أداء المناسك فرض عين لازم هذا خطأ عظيم بل هو أعظم الأخطاء وكل ما سنقوله فرع عليه الخطأ الثاني خطأهم عند لبس الإحرام السؤال الأول لماذا سميت الملابس التي يلبسها الحاج إحرام ليه؟ لأنه بلباسها سيحرم عليه أشياء هي حلال لغيره صح أنا وإنت في مكة إنت لابس الإحرام وأنا لابس القميص العادي خالص أنا أقدر أحلق وإنت لا انا اقدر اقلم الاظافر وانت محظور عليك هذا حرام عليك هذا ها انا اقدر اجامع زوجتي وانت حرام عليك هذا انا اقدر اخطب امرأة وانت حرام عليك هذا انا اقدر البس المخيط وانت يحرم عليك هذا انا استطيع ان البس غطاء ملاصق للرأس كغطرة او طاقية او قلنسوة او ما شابه هذا وانت حرام عليك هذا عرفت ليه اتسمى ثياب الحاج احرام لانه بلبسه يحرم عليه اشياء هي حلال لغيره ايه الخطأ بقى وقوعهم في محظورات الاحرام تقليم اظافر تطيب عمدا لبس مخيط يلبس غطاء رأس كل هذا من محظورات الإحرام وإن فعلها عمدا فيجب عليه دم رجل في الحج قلم الأظفر هو يعرف أنه محظور الكفارة ذبح شاة تخيل شعراية واحدة قلعها عمدا الكفارة ذبح شاة ثلاثة من أخطائهم عند لبس الإحرام اعتقاد أكثر النساء أن ثياب المرأة في الإحرام لابد وأن يكون أبيض صح ده الحاجة أم إبراهيم راح تحج لابسة طرحة بيضة وجلابية بيضة وشبشب أبيض وجوندة أبيض وليلتها بيضة ايه يا حاجة راح احج يا ولد لازم البس ابيض مين قال على العكس الابيض هو افضل الثياب للرجال وامرنا النبي ان نكفن فيه الموتى وافضل الثياب للمرء عند الخروج ان تخرج بحجابها ويا حبذا لو كان لونه ايه اسود يعني ينفع احج يا عم الشيخ وانا لابسه جلابيه سوداء اه طبعا بس فضفاضه وعليها الخمار وواسعه وفيها شروط الحجاب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا من اخطائنا عند لباس الاحرام اعتقاد ملايين الحجاج أن للإحرام ركعتين سنة صح أول ما يلبس الإزار والرداء نويت أن أصلي ركعتين سنة الإحرام الله أكبر وهذا خطأ ما في للإحرام سنة لا أمال عايز أصلي والله لو أنت متوضي صلي بنية أنهما ركعتان سنة الوضوء دخلت مسجد يبقى ركعتين بنية تحية مسجد دخلت وهم يصلون الفريضة صلي معهم الفريضة ما في حاجة اسمها ركعتين سنة الإحرام هذه بدعة بدعة وهذا خطأ كما بينه ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية خمسة من أخطائهم بعد لبس الإحرام اعتقادهم أن المخيط حرام على الرجال حتى في النعل طبعا اللي بيحرم عليه أن يلبس المخيط من الحجاج الرجل أم المرأة الرجل هي بملابسها العادية خالص ثيابها كلها كاملة لأن المرأة عورة ها ده حتى في موتها بنكفنها بخمسة أثواب ده حتى وهي جثة هامدة الشرع ما أذن لأحد أن يحملها ويمس الجسد إلا محرم ده احنا في الجنائز بنهرج تهريج طب ما هي ماتت ما فيها طمع بس المرأة عندنا غالية قوي ولحمها غالي قوي شوف في الإحرام الرجل لا يلبس المخيط هو إزار يغطي الجزء العلوي عفوا السفلي ورداء يغطي الجزء العلوي ولا يلبس مخيط النهي عن المخيط في ايه يقول لك ما يلبسش الرداء في مخيط ولا الإزار في مخيط ولا حتى النعل في مخيط هذا خطأ النهي عن المخيط بيكون في الإزار والرداء فقط ده الناس يلبسوا شبشب أبو صباع ده عارفه طب ما تلبس شبشب جلد متخيط مخيط انت جاهل ما تعرفش يا ولد يا علامة يا سيدنا المخيط في الرداء والثياب فقط البس شبشب متخيط طب ما الحزام اللي بتحط فيه الريالات ينفع يبقى متخيط يقول لك لا في كباشين ولو متخيط ماشي طب ما المحفظة اللي فيها الفلوس متخيط الشنطة اللي فيها الجواز السفر والهوية أه متخيطة ماشي الساعة لو قشتكها جلد أهو متخيط ده كله ماشي النهي عن المخيط في إيه يا سيدنا أه الرداء والإزار انتهى سادسا من أخطائهم بعد لبس الإحرام تزين البعض منهم بحلق اللحية ظنا منه أن هذا تزين لأداء فريضة الحج واستعداد للإحرام وهو حرام رايح يحج بقى والطيارة تطلع من مطار القاهرة الساعة عشرة هيلبس الإحرام من بيته وهيهل لما يحاذي الميقات جوا لما قائد الطائرة يقول له هيلبس من بيته يلا يا حاج بقى انا عاوز خش خد لك دش ودقنك يا اخي كده مغلفه كده احلق احلق يا حاج عشان تبقى كده احلق احلق يبقى رايح يعمل طاعه يبتدئها بايه؟ بمعصيه يا راجل حرام عليك يا راجل يا طيب حرام عليك حرام هذا حرام له تدمير للفطره التي خلق الله الرجال عليها مخالفة لسنة النبي محمد بل مخالفة لسنن كل الأنبياء انتبه تابعا من أخطائهم بعد لبس الإحرام غفلة البعض عن الإهلال لا نسميه مجازا الإحرام من الميقات الذي وقته النبي انت عارف يا أستاذنا ان الحج له ميقاتين ميقات زماني وميقات مكاني ميقات زماني اه وقت معين الحج اشهر ايه معلومات اللي هم شوال ذي القعده العشر الاول من ذي الحجه ميقات زماني ينفع واحد فينا في رمضان وهو بيعمل عمره يقول اضحك على الجماعة السعوديين دول وبالمرة يلا طلعونا على عرفة ويقف ويدعو وبعدين الأول يروح يبات منى ويطلع من منى على عرفة وينزل من عرفة على المزدلفة ومزدلفة إلى منى ويحج فيرمي الجمار خلاص حجيت ينفع؟ فعل كل مناسك الحج لكنها باطلة لأنها في غير زمان الحج لو أنت صليت صلاة العشاء قبل أذان العشاء ما حكم الصلاة باطل ميقات زماني لا بد من دخول الوقت وميقات مكاني اللي هو النبي وقت أماكن يهل منها الناس ذو الحليفة اللي هو أبيار علي اللي هو ميقات أهل المدينة وفي قرن المنازل وفي حوالي أربعة مواقيت أو خمسة نعم إن لم تخن الذاكرة النبي قال إيه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فكل اللي يأتي إلى هذه الأماكن أو يحاجيها جوا أو بحرا ولا يهل وجب عليه دم يذبح شاة توزع على فقراء أهل مكة صليت على رسول الله وفي الباخرة القبطان بيقول في الميكروفون في الطائرة القائد بيقول معلوم هذا لو انت من المدينة يبقى هتحرم هتهل من أبيار علي الناس هيقولوا لو غفلت وتجاوزت هذا المكان يبقى عليك ايه دم واجب تذبح شاه وتوزع على فقراء أهل مكة وأنت آثم لمخالفتك لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثامنا ثمانية كده من أخطائنا عند لبس الإحرام كشف العورات كشف العورات أي نعم الكلام عن الرجال بالدرجة الأولى الحج رايح يحج أو يعمل عمرة هيلبس الإزار والرداء إزاي تلاقي مناظر هناك مضحكة لابس الإزار وكاشف السرة السرة عورة السرة عورة مش كده فلو طاف وسرته مكشوفة الطواف باطل فين الطواف صلاة ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة لو صلى والسرة مكشوفة الصلاة باطلة الواحد لما كان ربنا كرمنا بالعمرة تلاقي ما شاء الله بقى في ناس بقى التخان تبان بقى بطيخة قدامه كده الواحد عايز غط البطيخ كل يقابله يروح لاسعه غط البطيخ استر يا عم الحج السرة ارفع الازار فوق السرة لو كشفت يبقى الطواف باطل والصلاة باطلة هذه عورة مكشوفة انتبه تاسعا من اخطائنا عند لبس الاحرام الاطباع ايه بقى الاطباع كشف الكتف الايمن وجعل طرفي الرداء على الكتف الايسر صح الاطباع ده مشروع امتى في حالة طواف القدوم او طواف العمرة فقط بس بعد الطواف شكرا قبل دخول المسجد الحرام رد كتفك الاثنين ما عندناش الكلام هو الحد طالع من القاهرة كشف لي كتفه اليمين انت تلعب حديد يا ابني كشفه ليه الكلام ده عند الكعبة يا حد عند الكعبة سبع أشواط شكرا رد كتفك الاثنين ده هو قبل ما يوصل الكعبة كشف كتفه بعد الط... في الطواف كشف كتفه ده المشروع بعد الطواف في السعي كشف يقعد طول فريضة الحج كشف كتفه وبعضهم بيفك الرداء خالص اه والله ويحطه كده زي ما كنا حاطط الشال على كتافه كانه حاطط كوفيه والله بنرى هذه المشاهد يبقى كتافه الاثنين مكشوف الصلاه والكتف مكشوف باطله اصحى بقى اديك صليت ركعتين في حجر اسماعيل باطلتين ركعتين خلف المقام باطلتين اقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء المالكيه ونقول بقولهم يقولون ظهر الرجل من العوره هو الكتف مكشوف من قدام ومن الخلف ظهره من العورة والصلاة والظهر مكشوف قافلة فأنا بقول لحضرتك الاطباع مشروع صح امتى عند الطواف بالكعبة قبل الطواف بعد الطواف يجب عليك أن تستر إيه كتفيك وصلت صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أخطائهم الحج والعمرة الصلاة وهو مضطبع وده اللي ذكرناه الرد على أخونا 11 من أخطائهم عند لبس الإحرام بعضهم بيعتقد أنه يحرم عليه أن يغسل وجهه بالماء والصابون المعتمر القضية هتتحل في ساعة لكن اللي بيحج ده هيبات في منى ويطلع على عرفة وينزل بالليل على مزدلفة ويبات في مزدلفة ويطلع على منى خمس ست أيام موضوع ثاني مش كده؟ يقول لك ما, ما حرام يستحمى ما يغتسلش ليه يا حد؟ يقول لك يمكن وهو بيغتسل كده يسقط شعر من رأسه يبقى عليه دم واجب يعني الحج ده يقعد كده يعني مش عايز اقول الفاظ دارجه برائحة كريهة بثيابه هي هي يا عم الحاج لك أن تغتسل وتغير الثياب بثياب يعني إحرام بإحرام إزار بإزار وتغسل رأسك بالماء والصابون وتتسرح ولو سقط شعر فلا شيء عليك لأنه لم ينزل على سبيل التعمد والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فده فهم خطأ عند الناس 12 في الآخر نقول الأسئلة من أخطائنا عند لبس الإحرام عند توديع الأهل لأداء فريضة الحج إن تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من الشعب المصري ينطلقون إلى الحج بالطبل والزمر والرقص صح الحاج بقى عباس أبو دومة رايح يحج يلا يا جدع طبل وزمر وعشرين عربية بيب بيب بيب ويعطلوا المواصلات ويقلقوا الناس ويقرفوا الناس وأعلام بيضة ما شاء الله يفتح القدس ده رافع العلم ايه ده صلاح الدين وأعلام ورايات وطبنجات طخ طخ طخ جه عشان الحج يا اخويا روح اضرب بها اليهود في فلسطين عامل لي راجل تضرب في الهواء بس دي مسخره لا انت رايح لمين لله يا اخي لازمته ايه بهذا الدقيق عايزين نفرح يا عم الشيخ ما تفرح على الوجه الذي يرضي الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس الحفلة بيعملوها برضه وهو راجع دي ما شاء الله جايب تسجيل استيريو قد كده الحاج بقى ومشغل فيه الست وحاضنه كده الحاج جاي بقى ومشغل كوكب الشرق والله حججت ويا ليت انك لم تحج وكاد البيت منك ان يهب حملت زنديل الخطايا وعدت بزنديل وخرج صلى على رسول 13 اخطاؤهم عند التلبيه من اخطاء الحجاج عند التلبيه ان بعض النساء يرفعن اصواتهن بالتلبية وهذا خطأ لأن المشروع أن الذي يرفع صوته بالتلبية من؟ الرجال أما المرأة فتلبي بصوت يسمعها هي ما بيحصلش احنا واحنا بنعمل عمرة في الأتوبيس رايحين مكة فالأتوبيس فيه ميكروفون فبنقعد نلبي فبنتناوب الميكروفون الميكروفون قعد يلف لحد ما وصل عند الحريم ده بقى الست تفيد عمالة يجيب الميكروفون لا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اخطاؤنا في الحج والعمره أخطاؤنا في الحج والعمرة الحاج ام ابراهيم راحت في لابسه طرحه بيضه وجلابيه بيضه وشبشب ابيض وجوند ابيض وليلتها بيضه ايه يا حاج راح احج ولا لازم البس مين قال وافطر الثياب عند الخروج ان تخرج بحجابها ويا حبذا لو كان لونه ايه اسود أخطاؤنا في الحج من والعمرة أخطائنا عند لباس الإحرام اعتقاد ملايين الحجاج أن للإحرام ركعتين سنة أخطاؤنا في الحج ده ما والعمرة شاء الله بقى في ناس بقى التخان تبان بقى بطيخة قدامه الواحد قاعد غطي البطيخ كل اللي قبله إحلاس غطي البطيخ استر يا عم الحج الصور لو كشفت يبقى الطواف باطل والصلاة باطلة أخطاؤنا في الحج والعمرة هو الحد طالع من القاهرة كتف كتفه اليمين انت بتلعب حديد يا ابني كشفه ليه؟ الكلام ده عند الكعبة يا حاج أخطاؤنا في الحج والعمرة الحاج بقى عباس ابو دومه رايح يحلق يلا يا جدع وزمر و20 عربيه بيب بيب بيب ويعطلوا المواصلات واعلام بيضه ما شاء الله يفتح القدس ده ايه ده صلاح الدين طبنجات طخ طخ طخ عشان الحاج يا اخويا روح اضرب بها اليهود في فلسطين عامل لي راجل تضرب في الهواء بس أخطاؤنا في الحج والعمرة الدعاء عند الطواف بصوت جماعي انا شفت ناس واحد طيب كده عمال يدعو بقى وهم وراه يا رب يرزقنا الجنه وبعدين ايه ده أخطاؤنا في الحج ماشية والعمرة بظهرها واحدة ست تعلق احترس السيارة ترجع إلى الخلف ماشية بظهرك ليه يا حاج؟ ليه؟ هات حرام ادي ظهر لجمع النبي ادي ظهر للكعبة حرام عليك حرام قوي أخطاؤنا في الحج والعمرة بعضهم يكريج خلي ده قد يغضب البعض التلبية الجماعية لم تشرع بل المشروع أن يلبي كل واحد مع نفسه أنا هألبي لبيك اللهم لبيك المفروض تقعد تلبي وتذكر الله إلى أن تصل مكة طب أنا خلصت تلبية ينفع أقول سبحان الله قول يبقى أنا بلبي أخويا بيحمد أخويا بيسبح أخويا بيكبر أخويا بيحوكل أخويا بيقرأ قرآن إنما فرض تلبية جماعية هذا غير مشروع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 16 لا يجوز لك التلبية إلا بما ثبت عن رسول الله تلبي تقول إيه لبيك اللهم لبيك ها لبيك لا شريك لك لبيك ها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إيه تاني ممكن في روايات صحيحة تقول لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل ده ثابت ممكن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل ده كله إيه؟ مشروع أي صيغة غير دي ما ينفعش 17 من أخطائهم عند التلبية إن أكثر الحجاج حقيقة يلبي ولا يفهم أصلا معنى التلبية عمال يصرخ لبيك اللهم لبيك قل له عظمة يعني ايه لبيك يقول لك ها ايه يعني ايه لبيك لبيك ايوه يعني ايه فمش عارف طب ازاي تقول كلام مش فاهم معناه ببغاء مش تفهم لبيك إجابة بعد إجابة يعني اثنين نعم كلمة لبيك معناها ايه اثنين نعم مقيم يا ربي على طاعتك يبقى انت وانت بتعتمر وبتحج بتعاهد ربنا انك تبقى طاع امره مش كده لبيك نعم اوامرك فين وتقول نعم ستين مرة لبيك ادي اثنين نعم اللهم لبيك بقوا اربعه لبيك بقوا ست لا شريك لك لبيك بقوا ثمان يجي 20 نعم فتلاقيه بيقول لبيك نعم نعم اوامرك يا رب انا عبدك قول وبيشرب سجاير هل قال لبيك؟ ما هو مش فاهم فعيب اما تكون بتعقد عهد مع الله وفي نفس اللحظه بتهدمه انتبه 18 اخطاء الحجاج عند دخول الإحرام عند دخول الحرم عفوا بعض الحجاج عند دخول الحرم لا يدعو بالمأثور عن النبي محمد وبعضهم يدخل إلى الكعبة وهو صامت يسكت خالص ويمكن بعضهم يدخل الكعبة هو عمال يحكي مع صاحبه بيغتاب واحد بيلعن في واحد السنة وانت داخل الكعبة تقول ايه ها ايه اللي انت بتقوله عند دخولك لاي مسجد اللي هو ايه ها بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ده مش خاص بالكعبة ده عند دخولك الايه لاي مسجد 19 من اخطائهم اعتقاد البعض أنه يجب الدخول إلى الكعبة من باب معين باب السلام باب السلام أو أي باب ثاني لا هذا خطأ ادخل من أي باب ولا بأس ولا مانع ويستحب أن تدخل من باب إيه السلام عشرين اعتقاد أكثر الحجاج أن تحية الكعبة هي الطواف وهذا خطأ الطواف تحية الكعبة لمن قدم حاجا أو معتمر إن طاف يبقى الطواف يجزئه عن ركعتي تحية إيه؟ المسجد لكن لا يشترط لأي أحد عند دخوله الكعبة أن يطوف يركع ركعتين إيه؟ تحية مسجد كلام واضح؟ مين اللي هيطوف؟ اللي جاي معتمر اللي جاي يحج طواف القدوم طب خلاص طفنا وخرجت البيت ورجعت لازم اطوف تاني لا هترجع ركعتين ايه تحية مسجد 21 اخطاء الناس عند الطواف اول خطأ الالتزام بأدعية من كتب فيها لكل شوط دعاء صح وانت بتطوف واللي راح شاف ده الناس ماسكه كتب صغيره افتح دعاء الشوط الأول اه والله ما حد شاف الكتب دي دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث الكلام ده جه منين دي تخاريف هذه جهالة وعناية من عنايات الضلالة يا سيدنا ما فيش دعاء معين للطواف عند الكعبة فأعمل إيه كن في فكر أنا هسبح وده هيحمد وده هيكبر وده هيهلل وده هيدعو وده هيفتح المصحف ويقرأ وده هيقرأ مما في صدره المهم إنك تكون على إيه على ذكر ابن عباس قال إن يستحب ده كلام ابن عباس أن تقول وأنت تطوف اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله مش واجب أي ذكر لما فيش دعاء لكل شوط هذه من البدع ولم ترد عن النبي 22 من أخطائهم عند الطواف الدعاء عند الطواف بصوت جماعي وده بنشوفه ده الجماعة الأتراك وهم يطوفوا واحد بيقودهم بيدعو بيرفع صوته قوي وهم بيصرخوا وراه جماعة إيرانيين كذلك وإحنا كمصريين يعني شفت ناس من كفر الدوار من كفر الدوار واخدين بقى على الدوران يعني ناس طيبين فواحد طيب كده عمال يدعو بقى وهم وراه يا رب ارزقنا الجنة هم آمين إيه ده؟ وحاجة تحزن ساعات بتلاقي إخوة وبتعمل كده مش فاهمين حاجة اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب غلط يا سيدنا احنا مش كنا الطواف صلاة انت بتشوش على اخوك ليه يقول لي ما هو مش عارفين يعني انت اللي فلحوس يا فندي ما قلنا يدعو بأي حاجة يقول سبحان الله يقرا الفتح يحمد يكبر هي محتاجة علم فكده غلط تشويش على الطائفين وبدعة وأمر غير مشروع النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم 23 من أخطائهم عند الطواف المزاحمة على الحجر الأسود مزاحمة شديدة تؤذي ممكن أزاحم أه تزاحم يا عمر بن الخطاب زاحم بس ما زاحمش مزاحمة إيه تؤذي لا تزاحم إنها بقى تلاقي مدافعة وناس بتقع إيه والله يعني أحد المشايخ اللي اتعلمت منهم الله يرحمه بقى كان عند الكعبة وبيطوف برضه الجماعة السمر بتوع السودان تلاقي الواحد ما شاء الله رفيع وطويل كده بس في صحة بسم الله ما شاء الله فهو عامل بقى الشيخ بتاع عامل فيها فلحوس يعني الله يرحمه فبيزاحم على الحجر خد كوع اتقلب في الارض فممكن يداس يموت وفي ناس بتموت في ناس بتموت فقال انا قلت اشهد ان لا اله الا الله واختمها مسك بقى وهموت عند الكعبه قال واذا برجل من هؤلاء جماعه السمر دول رفعني في يده من بين الزحام كالعصفور وراح حطه على حجر اسماعيل اقعد هنا لحد ما تستريح الحج طب ليه؟ بتزاحم ليه؟ وبعدين بعضهم وهو بيطوف حوالين الكعبه بيعملوا طوق ايدهم في ايد بعض صح؟ كده ويطوف واللي يقرب الجماعه الصم دول شغال بالكوع عمال يطوف لبيك اللهم لبيك ودب دب يوقع نص الحجاج يا عم الحج حرام عليك حرام هذا أذى هذا من أخطائنا عند الطواف الكعب بعض الناس يظن أن تقبيل الحجر الأسود شرط لا يصح الحج ولا يصح الطواف إلا به وهذا خطأ فما هو إلا سنة عرفت تقبله؟ آه يا سلام لو قبلته وسجدت عليه كده يا سلام وده بقى ولا في الأحلام لكن لو حصل لحظة كده كويس طب مش عارف يبقى تشاور عليه أو لمست بإيديك برضه كويس مش عارف شاور عليه من بعيد الخطأ الرابع والعشرين إن بعض الناس يشيرون على الحجر الأسود ويقبلون الأيدي هو مش طايله هو لو طاله كان عمل إيه؟ هنقبله فشاور تيجي من بعيد كده بتسلم على مين يا ولد؟ عمل يعمل لك كده قال يعني ازيك يا حجر يا اسود قبولات هذه بدعه هذه بدعة الأخ يقول في بدعة 25 بعضهم عند تقبيل الحجر الأسود لا يكتفي بتقبيله بل يقوم بلحسه ليه؟ بيقول لي عشان بيعتقد انه بكده هيكون مجاب الدعوة يا اخوانا الحجر الأسود نحن لا نقبله لأن فيه بركة هو حجر لا يضر ولا ينفع احنا بنقبله ليه؟ لأن سيدنا النبي محمد قبله هو حجر 26 من أخطائهم عند الطواف مزاحمة حتى النساء على الحجر الأسود إي والله رأينا هذا الموضوع ما بيختفيش على مزاحمة الرجال ده حتى النساء يزاحم أنا عندما رزقت بالعمرة وأنا أطوف إذا بامرأة من سوريا بالله ما شاء الله لقيتها دب في الأرض هتموت بعض أهل الخير شالوه ولحقوه طب أنت بتزاحمي ليه؟ ستنا عائشة وهي أم المؤمنين كانت تطوف على أطراف الحرم على أطراف المطاف أه؟ وهي أم المؤمنين وكلها يوسع لها زوجة النبي يا راجل لكن بره خالص فالمرأة تطوف فين؟ بعيد في الوسع على الأطراف طب ما هي معاها زوجة طب ما هو لازم يكون معاها محرم يطوف معاها ما يزاحمش بقى كلام واضح؟ ستة 27 من أخطائهم عند الطواف إن بعضهم بيتمسح أثناء الطواف بجدران الكعبة وبيستر الكعبة وهذا خطأ إذ أنه لم يشرع إلا تطبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني المسه بإيديك غير كده لا هو أي حيطة بتقابله عمل إيه؟ يمسح فيه ويتشعبك في الستائر أي حيط ما ينفعش دي بدعة هو الركن اليماني تستلمه بإيديك والحجر الأسود تقبله عند الزحام تشاور عليه وكفى الله المؤمنين القتال صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخطائهم في الطواف بعضهم يطوف على غير وضوء وطوافه باطل إذ أنه يشترط في الطواف أن تكون طاهر من الحدث الأكبر والأصغر وعلى وضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة فلا يتكلم فيه أحدكم إلا بخير أو كما قال رسول الله لكن لا يشترط الوضوء عند السعي بين الصفا والمروة مش شرط كلام واضح؟ لكن الطواف حوالين الكعبه لازم تكون ايه؟ متوضئ. طب انا بطوف خدت ثلاث اشواط وضوء اتنقل، سؤالك؟ انا قريت وضوء اتنقل. اعمل ايه؟ توضأ واتي وابني على ما فات. مش هم ثلاث اشواط؟ وضأ وهات اربعه. طب انا بطوف هم سبع اشواط. الشوط يبدأ من امام الحجر الاسود وينتهي عنده كده واحد. طب انا اتلخبطت، ما هو زحمه. يا ترى يا واد يا حسين دول أربع أشواط ولا خمسة؟ خمسة ولا ستة؟ مش بيحصل؟ ابني على الأقل. ها؟ أه؟ خمسة ولا ستة؟ لا يبقوا إيه؟ خمسة. ستة ولا سبعة؟ لا يبقوا إيه؟ ستة. ماشي؟ صلوا على رسول 29 هم الدرس النهارده هم حوالي 200 حاجة وهنخلصهم إن شاء الله. بتشوف 200 غلطة في الحج دي كارثة. 29 من أخطائهم عند الطواف بعضهم يعتقد أنه لا بد له أن يطوف بالكعبة بمجرد وصوله إلى مكة مباشرة وده خطأ أنا لو جاي من سفر وكلنا بنبقى جايين من سفر وتعبان أروح الفندق أضع الحقائب أقلع الإحرام والإزار أخذ لي حمام ساخن وبعدين ألبس الإزار والرداء تاني لو مجهد وتعبان نام لك ساعة نام لك ساعتين نام لك عشر ساعات ماشي يقول لا آه آه ده احنا نرمي الشنط وعلى الكعب مين قال كده؟ ده مش واجب ده مش واجب قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين من أخطاء الناس عند الطواف إن بعضهم يطوف من داخل حجر إسماعيل ومن طاف من داخل الحجر فطوافه باطل لأنه عندها يكون طاف في الكعبة لأن الحجر من الكعبة والمشروع الطواف بالكعبة حواليها قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق 31 بعضهم عند الطواف لا يجعل الكعبة عن يساره وأثناء الطواف لا يجعلها عن يساره فليجعلها خلف ظهره أو أمامه أو عن يمينه وهذا يبطل الطواف النقطة دي مهمة جدا الطواف يكون ازاي هتقف على الخط المعمول في الأرض الحرم واللي فوق في لمبة خضراء بتميز له بداية الطواف صح قدام الحجر الأسود تخلي الحجر الأسود على شمالك تبص الأول كده تستقبله بسم الله الله أكبر وبعدين تخليه على شمالك وتلف كده بعض الناس يستقبل الحجر الأسود بسم الله الله أكبر ويقعد هو بيطوف الكعبة قدامه مستقبلها كده ويلف كده ما ينفعش لازم على شمالك على الشمال بعضهم يخليها في ظهره عمال يبص على الناس اللي فوق اه الواد محمد اهو ويطوف بظهره عمال يتفرج الطواف باطل امال لازم على شمالك فلا تستقبلها ولا تبقى على يمينك يبقى الطوف عكسي ولا تخليها ورا ظهرك على يسارك صليتوا على رسول الله لازم ننتبه لده لازم نعم كذلك 32 من أخطائهم عند الطواف بعض الحجاج يرتز يلتزمون بالرمل في كل الأشواط ما هو الرمل؟ كل الرمل الرمل الرمل لا يا عم مش الرملة بتاعتكم الرمل اللي هو ايه؟ ها؟ المشي بخطى سريعة الرمل بيكون في كام شوط؟ الثلاث أشواط الإول فقط شرع للرجال فقط المرأة تمشي مشيتها الايه؟ العادية للرجال بعضهم بيرمل في السبع أشواط وهذا خطأ بعض النساء يرملن وهذا خطأ قالت على رسول الله هم ثلاث أشواط الأولى فقط 32 من أخطائهم عند الطواف بعضهم يبتدئ الطواف من أمام الكعبة من أمام باب الكعبة وهذا خطأ بل بدايته من أين؟ من عند الحجر الأسود وإلى الحجر الأسود هذا شوط كذلك من أخطائهم عند الطواف بعضهم يقف عند الخط الذي يبتدأ منه الطواف أو عند الحجر الأسود يقف طويلا بكم؟ 34 مش في خط من الرخام كده مميز عن أرض الحرم اللي راح يعرف الكلام ده ها؟ ده اللي بنبدأ منه هو يجي عند الخط يروح واقف مش بتشوفوا كده؟ لا الطواف يجي عند الحته دي ها؟ يبقى في عرقله في بطء في المشي مش كده؟ من ايه؟ من الناس اللي مش عارفه حاجه دي يقف على الخط طويلا بسم الله الله اكبر يا رب اجوز البيت ربنا ياخد ظهري فلان ويقعد يدعي له خمس ست دعوات وانت ماشي وانت ماشي على وصلت كده نفس المشي بسم الله الله اكبر ما توقفش الوقوف هذا يعرقل حركة الطائفين وغير مشروع أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم 35 بعض الحجاج عند الانتهاء من الطواف يخرجون على أقفيتهم ظنا منهم أن هذا فيه تعظيم للكعبة صح؟ بعد ما يطوف هيدي الكعبة ظهره كده ويطلع على الصفا والمروة الولد وارع يوم يفضل ايه يرجع بظهره والله شفتهم ده انا شفت حتى ان بعض الناس في مسجد النبي محمد ماشيين حتى في جامع النبي في الساحه اللي بره ماشيه بظهرها واحده ست ماشيه بظهرها ما استعلق احترس السياره ترجع الى الخلف على انت ماشيه بظهرك ليه يا حاجه ليه يا واد حرام انت ظهر لجامع النبي انت ظهر للكعبه حرام عليك حرام قوي مين قال كده هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ وكل في عقله والله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 36 من أخطائهم عند الطواف بعض الناس يظن أن ركعتي الطواف لا يجزئان إلا خلف المقام لما ركعتين اللي خلف المقام إيه؟ سيدنا إبراهيم ربنا وتأخذ من مقام إبراهيم إيه؟ وصال يقول لك لازم يكون وراه أو بحذائه أبو عند الزحام أعمل إيه؟ صليهم في أي مكان في الكعبة كلام واضح حتى لو في الدور الثالث في بقى روقان في وسع صلي خلف المقام صعب بس ممكن تصلي بحذائه خير وبركة صعب أي حتة أي حتة والضرورة تريح المحظورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها كذلك من أخطائهم الإطالة في ركعتي الطواف ودي سنة أصلا يجي يصلي خلف مقام إبراهيم يطول قوي أو بعضهم يصلي يروح قاعد ويدعو لا ده صح ولا ده صح ده السنة في ركعتي الطواف إنك تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وإيه والكافرون وفي الثانية بالفاتحة وإيه والإخلاص شوف النبي محمد كان بيعمل إزاي ليه تخفيف أخويا واقف عايز يصلي ورايا في 200 ألف واحد ورايا خليك خفيف ها ما تقعدش صلي وبالسلامة اطلع على على الصفا والمروة من أجل استكمال السعي لا 38 أنا كلت واحد 38 من أخطائهم عند الطواف إن بعض الناس يتمسح بمقام إبراهيم يروح عند مقام إبراهيم حجر الآية فيه إن رجل سيدنا إبراهيم حفرت في هذا الحجر بين كده وحواليها معدن بزجاج عشان الناس تتفرج والسنة نحن نصلي وراه ركعتين بالقرآن واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ وصل هو يروح هناك يروح واخد الأحسن من المقام إيه ده يا عم الحاج؟ يقول لك ما قام سيدنا إبراهيم هو فاكر إن سيدنا إبراهيم مدفون هنا مقامه في فرق بين مقام ومقام صليت على رسول الله ده حجر ملوش لازمه حتى حجر ملوش لازمه لا يضر ولا ينفع الفكره ان سيدنا ابراهيم وقف عليه هو بيبني الكعبه بس بيذكرنا بقصه بناء الكعبه والسنه نصلي ان احنا نصلي ورا ركعتين وكان زمان ملصق بالكعبه اصلا يعني قديما كان ملصق بالكعبه هو كان يعني بيقف عليه في المكان ده ويبني الكعبه في مساحه مساحه كبيره مساحه هايله هو كان لازق في جدران الكعبه فلما عرقل الناس عن الطواف بعض اهل العلم افتوا بجواز نقله مش موضوعنا ده مش مقام ومش مدفون فيه ده حجر السنه صلي ورا ركعتين لله ماشي يا مولانا الله على رسول 39 من اخطاء الناس عند السعي في الصفا والمروه اذا احنا قلنا الاحرام وقلنا ايه الطواف احنا دلوقتي فين الصفا والمروه بعضهم يعتقد ان السعي لا يتم الا اذا صعد على اعلى جبل الصفا واعلى جبل المروه والصواب ان ترتفع في اي مكان منهما ولا يشترط بلوغ النهايه الواح يعرف الكلام ده كويس ما عادش جبل زي زمان ده رخام وما شاء الله وحاجة آخر من جهل ويجي كده يجي إيه كتلة كده ما تجيش ست سبع حجارة فوق بعض ده الصفا حجارة سوداء صلدة ما ينبتش فيها زرع صلدة الصفا هو الحجر الأسود الذي لا ينبت عليه الزرع المروة عكس المروة كحجر ينبت عليها زرع وألين من من الصفا طيب فتطلع فين؟ تلاقي ناس مصممين يطلعوا فوق اعلى حاجه. غلط. المكان المرتفع ده كله ده ايه؟ الصفقه في اي حته. وكذلك عند المروه. أربعين بعض الناس يحسب الشوط من الصفا إلى الصفا وده خطأ هم سبع أشواط الشوط يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة كده واحد من المروة للصفا بقوا اثنين هتلاقيهم سبع أشواط بدأوا بالصفا وانتهوا بالم... بالمروة صفا مروة أدي واحد مروة صفا اثنين صفا مروة ثلاث مروة صفا هتلاقيها في الآخر بدأت بالصفا وانتهت عند المروة صلوا على رسول واحد واربعين بعض الحجاج يرمل في جميع السعي والصحيح أن الرمل في السعي بين الصفا والمروة يكون للرجال فقط وبين العلمين الأخضرين فقط وبياخدها جاري من أول الصفا إن الص- أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وياخدها بقى إيه جري جري جري خلاص امشي بتقلك وعليك السكينة لما توصل للميلين الأخضرين هتلاقي في المسعى كده معلمين علامتين كده أو في نور أخضر المسافة دي اللي الرجل يرمل فيها قبلها أو بعدها لا والرمل يكون لمين للرجال فقط 42 من أخطائهم في السعي أن بعض النساء يرملن في السعي وهذا خطأ إذ أن الرمل وعند الطواف أو للكعب وعند الس- بين الميلين الأخضرين في المسعى لا يكون إلا للرجال 43 بعض الحجاج يضبع حتى في المسعى الضباع اللي هو ايه؟ كشف الكتف الايمن هو يقعد كشف لي كتفه اليمين كده لحد ما يروح ويسعى هذا خطا 44 من اخطائهم في المسعى تخصيص دعاء لكل شوط الكتب اياه الكتب الصفراء اللي عامله دعاء لكل شوط في الطواف حول الكعبه عامله كمان دعاء لكل شوط في السعي بين الصفا والمروه وهذه جهاله ولم يخصص كلام معين تقوله بين في المسعى فليذكر بتسبيح بتحميد بتكبير بدعاء طب تعب اسكت وتفكر في ذنوبك اضرع إلى الله بالتوبة كن على ذكر 45 من أخطائهم في المسعى بين الصفا والمروة إن أحيانا تقام الصلاة ولا يتوقفون عن السعي وهذا خطأ إذا الصلاة أقيمت أه روح صلوا وبعد الصلاة ابني على ما فات كم شوط ثلاث صلي وبعد كده كمل إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه كتابا إيه موقوتا بعض آه، 46 بعضهم يعتقد أن السعي بين الصفا والمروة عبادة في غير حج ولا عمرة يعني هو راح عمل عمرة ولبس البدلة بتاعته وصل الكعبة يقول لك يلا يا حاج إبراهيم نسعى شوية اسعى اسعى يلا اسعى تسعى ليه؟ بسعى بسعى عباد غلط يا حبيبي السعي بين الصفا والمروة نسك من مناسك الحج ومن مناسك العمرة لا أنت معتمر ولا حج تسعى ليه؟ طب ممكن اطوف حوالين الكعبه بملابسي؟ اه لان الطواف صلاه دي حاجه ودي حاجه. حد ناوي يحج واللي ناوي يحج يصلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 47 من اخطائهم في المسعى بعضهم يظن وجوب السعي فور الانتهاء من الطواف. طفنا للكعبه لازم حتما نسعى دلوقتي. لا. تعال روح كل وتعال. اطلع المطعم بره وكله تعب تعبان مدد شويه ريح عادي كلام واضح انما فورا لا لا لا خد راحتك يا سيدي نعم 48 من اخطائهم بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروه وعند حلق الراس ان بعضهم يحلق جزء ويترك جزء من راسه عند الحلق المرأة لا تحلق المرأة بتعمل ايه تقصر تأخذ من شعرها بقدر الأنملة قد عقلة الإصبع تجمع بتاع شعرها كده واحدة حتة من المقص قد عقلة الإصبع إنما الرجل الأفضل له أن يحلق ويجوز له أن يقصر يحلق يعني إيه؟ يعني زلبطة اللغة الويلاوية زلبطة أنا عايزها زلبطة ده الأفضل النبي جعلهم مرتين دعا للمحلقين مرتين ودعا للمقصرين مرة هتقصر زي بعض ماشي هتقصر ازاي؟ تلاقي فلان بيك ماسك المقص واخد لي حتة من سوالفه كده قصرت ما قصرش هو واخد لي حتة من هنا كده قصرت ما قصرش لازم التقصير يشمل الرأس كله يبقى يا راجل اللي بتحلق انت خليها نمره اربعه كلها طول واحد لما تاخد لي حته وتسيب حته لا اما بتقلد النساء ان المراه لا تقصر من جميع الراس لا اما راح تحج تحج وانت حليلي كابوريا وانت خدت حته وسبت حته هذا خطأ خمسين من أخطائهم بعد السعي بين الصفا والمروة بعضهم يذهب إلى بيته ويلبس ثيابه العادية ثم يحلق بعد ذلك طفنا بالكعب سعينا بين الصفا والمروة فاضل ايه يا عم الحاج فاضل تحلق وطيب طيب لما نروح يروح مروح قالع الثياب ولابس ثيابه العادية يقول لك احلق بقى دلوقتي غلط كده عليه دم واجب امال الصح ايه اوعى تقلع الازار او الرداء الا بعد ايه الحلق بعد الحلق احلق واتبسط يا جميل لو قلعت قبل الحلق ولبست الثياب العادية يبقى وقعت في محظور من محظورات ايه الاحرام الا وهو لبس الايه المخيط يبقى عليك دم واجب ويذبح في مكة ويوزع على اهلها اثنين واحد وخمسين بيودي الماظة ده صلى على رسول الله واحد وخمسين من اخطائهم بعد السعي بين الصفا والمروة بعض الحجاج يبدأ بحلق شق رأسه الأيسر والسنة أن يبدأ بالأيمن ها؟ بعضهم يحلق وقاعد ساكت وهذا خطأ كن على ذكر مش كده بعضهم يجادل تطلع من المسعى تلاقي المحلات نصها نص الحلاقين ندوة ومن باكستان وبنجلاديش مش كده تقول له عايز اكسر يقول لك 10 ريال ما اعرفش دلوقتي بقوا كام ريال 10 ريال آه. احلق دماغي ب 10 جنيه ده 10 ريال يعملوا كام 15 جنيه 15 لا يا عم تمشي معاك ب 5 ريال التاني ما عندوش تفاهم بتاع بنجل ده 10 ريال يا ويقعد يجادله وشغلانه ويمكن يتخانقوا بعد الحلاق ايه ده؟ مش جدال في الحاج انت صعبان عليك هات مكنة حلاقة واخوك يحلق لك وخلاص انما لا لا جدال تحلقش وانت صامت لا تبدأ بشقك الأيسر الإمام أبو حنيفة قال تعلمت ثلاثة أمور في الحج من حجام اللي أنا قلتهم دول واحد حلاق لفت نظر سيدنا أبو حنيفة إليهن حتى الحلاقين زمان كانوا فقهاء حتى الحلاقين انما احنا النهارده هنلاقي زيك فين بقى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وخمسين كده انت خلصت العمرة لو انت متمتع روح تحمى البس القميص العادي وخليك بقى تمتع بالكعبة وصلي وروح وتعالى لحد يوم التروية اللي هو يوم ايه ثمانية يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة المفروض في هذا اليوم تنطلق إلى منى ضحى يوم التروية الساعة عشرة صباحا تسعة صباحا ثمانية صباحا تطلع عليه على منى هتبيت فيها مش كده وضحى التاسع من ذي الحجة هتطلع على عرفة وهتقعد في عرفة لحد ما تصلي لحد غروب الشمس وهتفيض من عرفة إلى وذلك أخطأهم إيه بقى؟ واحد بعض الحجاج يذهب يوم التروية مباشرة إلى عرفات ويبيت فيه إلى اليوم التاسع ليه يا حج؟ يقول لك عشان أحجز مكان وهذا خلاف للسنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في منى في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة ويظل به إلى طلوع الشمس في اليوم الايه؟ التاسع 54 من أخطائهم يوم التروية على منى أن بعض الحجاج يجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ظنا منه أن الجمع والقصر جائز في منى وهذا خلاف السنة فإن المشروع في منى هو القصر دون الجمع في منى مفيش مفيش جمع في قصر الظهر تصلي ايه؟ اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين لكن ما تجمعليش ظهر مع عصر ولا مغرب مع عشاء جمع تأخير الكلام ده في منى لا له مكانه الآخر خمسة وخمسين من أخطائهم يوم التروية إن بعض الحجاج ينزل قريبا من منى ولا يتثبت من حدودها وهذا خطأ فالمستحب المبيت في منى والواجب على كل حاج أن يسأل إلى أين تمتد حدود منى زحمة رهيبة أنا عارف اسأل يا عم الحاج المكان ده من منى لحد فين أبقى في منى اسأل أي مكان يقابلك وخلاص قول هنا كويس هنا طراوة هنا شجرة نقعد تحتها مش بمزاجك مش بمزاجك 56 أخطاؤهم في يوم عرفة من أخطائهم في يوم عرفة بعض الناس لا ينزل في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ومن لم يقف على عرفة فحجه باطل 57 بعضهم يجلسون في الجزء الأمامي من مسجد نمرة وهذا خطأ لأن الجزء الأمامي من مسجد نمرة خارج عن عرفة يبقى أنت كده مش عارف عرفة الجزء الأمامي بره بره فلا تجلس فيه إيه لو ولو جلس فيه لحد ما الشمس غربت غربت يبقى حبه باطل طب لو ما عرفش ولحق قبل الشمس ما تغرب بدقيقة راح جاري جوه بقى في حدود عرفة يبقى أدرك الحج احنا عايزينك اي وقت تكون فين قبل غروب الشمس فين في عرفه صلوا على رسول الله ثمانية ثمانية وخمسين بعض الناس يذهبون إلى عرفة وإلى جبل الرحمة وإلى غار حراء في غير مواسم الحج من أجل الصلاة هناك والتماس البركة وده غلط واحد بيعمل عمرة يقول لك هنفسحكم بقى هنوديك عرفة ليه؟ ويطلع على عرفة يصلي ركعتين ليه؟ ركعتين إيه دول؟ وبعضهم يطلع إلى غار حراء صلى ركعتين وغار طور لو هناك من الناحية الثانية ليه؟ هذه الأعمال بدعية ولذلك السعودية النهاردة قفلت غار حراء وغار ثور قفلتها بالحديد وضع يافطة كبيرة يجي 3 متر تحت إن الصلاة في غار حراء بدعة النبي كان بيتعبد هناك قبل البعثة وما ثبتش ده عنه مش سنة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة بعضهم يزاحم للمكوس في مسجد نمرة وهذا خطأ إذ أن عرفة كلها موقف ستين من أخطائهم إن بعضهم بيتعجل وينزل من عرفة قبل غروب الشمس وهذا خطأ الدفع من عرفة إلى مزدلفة لا يكون إلا بعد إيه؟ غروب الشمس واحد وستين بعضهم ودي كارثة يجهل قيمة الوقوف بعرفة عرفة ده أنا عايز أتقف على الجبل عايز بكاء عايز دعاء عايز تضرع عايز انك تفتكر الاخره ها انما بعضهم مع الاسف على عرفه يشرب سجاير واللي حج يعرف ده كويس يا راجل يا طيب على عرفه في الاماكن التي تسكب فيها العبرات وتستنزل فيها الرحمات بتسبرس عيب عليك يا اخي وبعضهم بيشرب جوزه على عرفه وفي منى والله أه؟ وبتصوروا على عرفه صح صوره عشان الحج فلان على عرفه راح راح استوديو استوديو عرفه اتق الله اتق الله يعرف المكان اللي انت واقف فيه ايه 62 اخطارهم عند المبيت في مزدلفه الاسراع في الافاضه من عرفات الى مزدلفه ينزلوا جري ناس تقع ناس تطفع ناس تموت ده خلاف السنه النبي عند الافاضه كان يقول ايها الناس السكينة السكينة الراحة استعجلش أيها الناس السكينة السكينة ثم من أخطائهم بعضهم يصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة وهذا خلاف السنة بعضهم يحيي ليلته في مزدلفة نزل من عرفة بقى في مزدلفة يقول لك قيام ليل بقى غلط بل المشروع انك تنام مفيش قيام ليل في مزدلفة في ايه؟ نوم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مزدلفة اضطجع حتى صلاة الفجر كذلك بعضهم يظل في مزدلفة إلى أن تخرج الشمس والنبي خرج من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الفجر مباشرة وفي طريقه وقف عند المشعر الحرام ودعا بدعاء إيه؟ طويل دعا بدعاء طويل ثم عند رمي الجمرات عند رمي الجمرات اتفرج بقى وتك الجمرة المفروض الحباية تبقى كحبة الفول ولا تزيد على البندقة بعض الناس يرمي حجارة وبعضهم يرمي أحذية وشباشب المفروض عند رمي الجمر يقول ايه بسم الله الله أكبر قل له رمي ايه واحدة لو رمى سبعة في مرة واحدة ما يتحسبوش سبعة يتحسبوا واحدة ها بسم الله الله اكبر يلي بقى الجزمه يا شيطان يا ابني انت اللي خليتنا طلق مراتي يا هو قاعد لك ده عمود خرسان شاخص عشان تعرف بترمي فين ناس بتموت عند رمي الجمار ناس بتجرح عند رمي الجمار جهالة خطأ هذا من أخطائنا عند رمي الجمار كذلك يرمون بحصى كبيرة بعضهم يغسل حتى الحصى فيغسل الحصى ثم صلوا على رسول الله بعضهم لا يبيت وده آخر ما نختم به بعضهم يد لا يبيت في منى إلا في يوم العيد مشيت ليه؟ يقول لك ما هو ربنا قال فمن تعجل في يومين فلا إيه؟ فلا إثم عليه وده غلط اليومين بيبدأوا من يوم 11 و12 يعني اللي بيتعجل يمشي يوم إيه؟ 13 ماشي يا مولانا هذه بعض أخطاء الحجاج والعمار خلاص كده؟ يا أخي تعبتني هذه بعض أخطاء الحجاج والعمار في أداء فريضة الحج والعمرة كان في كلام عايز اقوله في ذبح الهدي من بعضهم بيذبح الهدي ويرميه وبعضهم بيذبح الهدي خارج الحرم المكي وبعضهم يطوف طواف الوداع ويمكث في بيته طويلا وده ما ينفعش لازم يكون طواف الوداع اخر عمل تقوم به فين؟ في مكه. حد عنده سؤال بقى في اللي قلناه. اه يجوز لك ان ترمي عن مريض او عن عاجز لكن لو رميت الجمار عن واحد قادر مستطيع فهذا خطا ولا يجزئ. ما ينفعش. كلامنا عن المرضى كبار السن ها الضعاف الى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما اعلم والله اعلم مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته